الدعوة أمل يهديه طبيب عيادتنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في حلقة جديدة من عيادة الرحمة هيكون معكم في الحلقة الدكتور إيهاب محمد عيسى أستاذ مساعد جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري بكلية طب القصر العيني جامعة القاهرة أنا حقيقة اخترت النهاردة للحلقة موضوع مهم يمكن هو موضوع بيهم معظم الناس دلوقتي لأن هي مشكلة كانت بتقابلنا كتير جدا ومشكلة من زمان اللي هي آلام الظهر نتيجة الانزلاق الخطوفي أنا حقيقة أهم حاجة هركز عليها النهاردة في كلامي هو التقنيات الحديثة أو الطرق الحديثة لعلاج مشاكل الانزلاق الغضروفي. ليه أنا اخترت الموضوع ده؟ لأن الانزلاق الغضروفي دي حاجة دلوقتي بقت كتيرة جدا بالذات مع الطرق أو العدم الاستخدام أو عدم الاستخدام الصحي للناس في شؤون الحياه بتاعتهم يعني برف الانسان يعني كثره الناس اللي بتعاني من الانزلاق الغضروفي نتيجه ان احنا بنلاقي ناس بتشيل حاجات تقيله او بتشيل حاجات بطريقه غير صحيحه ده بيؤدي للانزلاق الغضروفي وكمان في مشكله تانية ان في ناس بتخاف جدا من إن اجراء الجراحات لل- للمنطقه ديت او بتخاف ان هي يبقى عندها الام شديده جدا او عندها تاثر شديد في الاعصاب نتيجه الانزلاق الغضروفي وبيخافوا جدا من اجراء الجراحه نتيجه الكلام اللي اتقال في الماضي عن الموضوع دوت لذلك اخترت النهارده الموضوع هو الطرق الحديثه علشان اعالج مشاكل الانزلاق الغضروفي الطرق الحديثه اللي عملت طفره في الطب واللي هي غيرت الحاجه ديت وخلت المريض يدخل يعمل ال- الحاجه ديت بجراحه مصغره واحيانا في بعض الاوقات ممكن تتعمل آه، بج- ببنج نصف في بعض الاحوال وبتتعمل من خلال فتحه صغيره وبتتم من خلالها الحفاظ على ال- آه، الظهر البني ادم تماما لدرجه انه ممكن يتحرك ويمشي في نفسه قبل حقيقه ما ابدا اتكلم عن الطرق الحديثه لازم ادي طبعا آه، فكره ايه هو الانزلاق الغضروفي يهمني جدا الناس تعرف ان الغضروف دوت مكون طبيعي من جو- من جزء الإن- من جسم الانسان يعني بمعنى ان ربنا سبحانه وتعالى خلق الفقرات وهي عظام خلق بينها غضروف زي بالظبط يعني لما بنيجي نتخيل مثلا تروس اي ماكي- ماكينه او تروس العربيه بنلاقي بال- لازم يبقى بينها ماده زيتيه علشان تساعد على الحركه بتاعتها نفس الكلام ونفس الفهم نقدر نفهمه في العمود الفقري العمود الفقري عباره عن عظام فقرات بيبقى منها الغضروف دوت علشان يساعد على الحركه ايه الغضروف دوت الغضروف دوت عباره عن ماده ماده جيلاتينيه محاطه من الخارج بماده ليفيه مادة جيلاتينية في الداخل ومادة ليفية في الخارج بتعمل دايرة حواليها المشكلة بتحصل لما يحصل قطع في هذه الدايرة الليفية اللي حوالين المادة الجيلاتينية وتخرج المادة الجيلاتينية منها وتبدأ تضغط على جذور الأعصاب من هنا تبدأ المشكلة ويبدأ المعاناة بتاعة المريض ايه الأعراض اللي ممكن نلاحظها نتيجة الانزلاق الغضروفي النقطة ديت أنا ب- بركز عليها جدا لأن عايز أفهم السادة المشاهدين بأن مش كل مريض عنده ألم في ظهره أو عنده وجع في رجله يبقى نتيجة انزلاق غضروفي. في أسباب كتيرة جدا بتعمل الحاجات دي ولكن اللي أقدر ألخصه علشان أقدر أفهم الناس إيه إيه المشكلة ديت إن أنا أقدر أقول لو في مريض بيعاني من آلام في الظهر حاجة بتيجي وقتية يعني ممكن بعد ما عمل مجهود بعد ما شال حاجه تقيله بعد مثلا اتعيط كان كان متعرض للشمس وبعدين اتعرض لتيار هواء بارد مره مثلا في السنه او مرتين او ثلاثه دي حاجه عارضه ما فيش منها مشاكل لكن انا لما بتكلم على واحد بيعاني بصفه مستمره من الام بظهره او بصفه مستمره من الم في رجله او مريض او بني ادم شال حاجه تقيله وفجاه حس بالم شديد في ظهره والم برجله انا بتكلم النوع ده من المريض هو ده اللي لازم يستدعي ان هو يروح لاستشاري متخصص في العمود الفقري لان طبعا التشخيص في بدايته بيبقى مفيد لتجنب المخاطر اللي بتيجي بعد كده طيب ايه هي الحاجات اللي تخلي المريض المعاناة بتاعته بتزيد لما يحصل الانزلاق الغضروفي او بالذات الحاجات اللي ممكن تؤدي التاخر فيها يؤدي ان يحصل للمريض ده مشاكل ممكن مع- بعد كده ما تتلحقش لو الس... لو الانز- حصل انفجار والانزلاق الغضروفي ضغط على العصب بدرجه كبيره جدا في الحاله ديت و- واتساب لوقت طويل ممكن يؤثر على العصب ولما يؤثر على العصب ممكن يؤثر على حركة الر- على مشط القدم يبدأ البني آدم مشط القدم بتاعه يبدأ يقول لك تعبير آه ان انا بحس ان انا لما بلبس الشبشب بيبدا ي- ي- يقع من رجلي وانا ماشي او رجلي وانا لما ببقى ماشي ما بقدرش احمل عليها كويس كده وصل لمرحله ان العصب بدا يتاثر عدينا مرحله الالم ووصلنا لمرحله ان بقى في ضعف او العصب بدا يتاثر ودي بتبقى المراحل الخطيره طيب ايه الحاجات يعني انا لو بس قبل ما اتكلم باستفاضه عن موضوع الاعراض ايه الحاجات اللي ل- لو لو قدرنا نتجنبها هنقدر نبعد على قد ما نقدر على الانزلاق الغضروفي اهم حاجه واكتر مشكله انا بشوفها حقيقه بتسبب الانزلاق الغضروفي بالذات في السن الصغير هو ان البني ادم يشيل حاجات تقيله يجي حد ممكن يسالني يقول لي طيب ما احنا بنشوف في الاولمبياد مثلا ان احنا بنشوف مثلا رافع الاثقال بيشيل اوزان ثقيله جدا وما بيحصلوش اي مشكله انا بقول له عايزك تشوفه تاني تشوفه هو بيشيل الحاجه دي ازاي لما بيجي يشيل الاثقال او بيرفعها الاول بياخد وضع ان هو بيجلس وهو ظهره منتصب ظهره منتصب عمرك ما بتشوف حامل اثقال او رباع اثقال بيوطي وهو بيرفع لا هو بيجلس وبيحمل على الركبتين وبيرفع الثقل دوت لما بيحس انه هيبدا مش قادر يشيله هيبدا يحمل على مفاصل العمود الفقري او هيبدا يتعامل مع الثقل عن طريق ثني العمود الفقري علشان يرفع بيها الثقل دوت هو بيسيب الحاجه ديت ما بيرفعهاش يبقى اذا هو بيحمل على مفصلين الركبه ما بيحملش على مفاصل العمود الفقري لان مفاصل العمود الفقري صغيره وبينها اللي هو الغضروف لو حمل عليها هيؤدي ذلك الضغط عليها هيزيد الضغط اللي على الغضروف هيزيد هيحصل انفجار الغضروف يبقى اهم حاجه شيل الحاجات الثقيله وبالذات آه في معانا اتصال نسمع بقى أمة الله أهلا بيك يا فندم أهلا بيك اتفضلي عليكم السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا ريت تعلي صوتك شوية بعد إذنك لو سمحت يا دكتور اتفضلي اتفضلي حاضر معاك اهو أنت على الهوا اتفضلي لو يا فندم.
سمحت الحاج بتاعي عنده 85 سنة تمام عنده 75 سنة اتفضلي إيه شك... إيه الشكوى بتاعتك و- ورجليه مش قادر يمشي ما ب... آه، رجليه ما بيقدرش يمشي عليها هو بي- بيجي يمشي بيحس ان رجليه ب... لا بيمشي بس رجليه ضعيفة يعني بيحس انه لو لم لابس الملابس الرياضة مش عارف هو لابسه او قلعه تمام تمام كويس جدا هو عنده السكر أو بيتعالج من أي أمراض
عنده السكر وعنده الضغط تمام تمام ال- وبياخد الموضوع علاج ده للس- الموضوع ده بقاله قد إيه يا فندم والقلب عنده التهاب في القلب الموضوع ده بقاله قد إيه يا فندم والله انا غا ده هو الموضوع ده بقاله سنتين او كان عنده غلطه كان عنده غلطه في دراعه تمام درا- د- دراعاته فيها ح- فيها مشكله تانية دراعه التانية اللي هو وبعدين مش اللي هو مش مؤثر عليه الجلطه يا ريت تسمعي لا السؤال دراعه ما الاول غلطش حاجه بس الموضوع ده بقاله س-
يا ريت تسمعي السؤال الاول الدراع التاني اللي ما فيش فيه جلطه رجليه يعني رجليه اللي مأثره عليه تمام تمام تحت امرك هنجاوب آه.
حضرتك هنجاوب حضرتك على سؤالك تحت امرك تحت امرك تحت امرك اتفضل يا فندم اتفضل ايوه السلام عليكم
تقريبا في اتصال ايوه آه، لو سمحت يا دكتور ايوه اتفضل يا فندم اتفضل مين معايا محمد الله من اسكندريه امة الله اهلا وسهلا بيك اهلا بحضرتك اهلا بيك آه، انا والده مرتين قيصري تمام واخده زنج نصفي آه، عمر حضرتك كام سنه معلش 42 42 اتفضلي يا فندم ايه المشكله بتاعت حضرتك المشكله ان انا عندي طفله عندها 10 شهور تمام وباجي اشيلها لو مشيت بيها 30 متر بس واجي احطها في الارض ابقى هصوت من ظهري مش قادره حاسه بالم آه.
شديد في الظهر
نعم حاسه بتحس بالم شديد في ظهرك حاسه بألم شديد جدا ومش عايزه لما اخذ بطي عشان البس او اقلع ما بقدرش تمام في فانا ألم- مش عارفه اكشف عظام في ولا الم في اكشف ايه في الم في الساقين يا فندم في الم في الساقين في الم فين في رجليكي الم في رجليكي في رجليا مش قوي هو ظهري بس الالم في المشكله في ظهرك لو وطيتي آه.
او حاجه او انت بتركعي في الصلاه بتحسي بالم شديد اه طبعا وساعات ببقى ساجده آه.
واجي ارفع ظهري ما بقدرش تمام تحت امرك هنجاوب حضرتك على سؤالك الله يكرمك الامر تحت خير أمرك، تحت شكرا أمرك.
جزاك الله خير تحت السلام أمرك عليكم حضرتك. هبدأ بال- بالحاجة اللي في الأول اللي كانت بتسأل بالنسبة لزوكا إن هو ما بيقدرش يمشي بصورة طبيعية هو أو بيحس إن رجليه تقيلة وهو ماشي وما بيحسش بالأرض وهو ماشي المريض دوت احنا طبعا بنتكلم ان الانزلاق الغضروفي ليه كذا مستوى يعني في الفقرات العنقيه احنا بنتكلم عندنا ربنا خلق العمود الفقري في الفقرات العنقيه والفقرات الظهريه والفقرات القطنيه والعكسيه المريض دوت محتاج يعمل اشعه رنين مغناطيسي على الف... انا ارجو ان هي تكتب الكلام اللي انا هكتبه اللي انا بقوله بوضوح اشعه رنين مغناطيسي على الفقرات العنقيه واشعه رنين مغناطيسي على الفقرات الظهريه علشان نشوف المشكله فين بالظبط وهل في مشكله حاجه مؤثره على الحبل الشوكي هي اللي مؤثره على حركه الساقين وطبعا اللي تعرضها على استشاري جراحه مخ واعصاب وارجو ان هي وعمود فقري وارجو ان هي تحضر معاها الاشعه المقطعيه اللي على المخ اللي هي كان عاملها لان هي بتقول كان عنده جلطه قبل كده يبقى انا بكرر تاني هتعمل اشعتين اشعه رنين مغناطيسي على الفقرات العنقيه وأشعة رنين مغناطيسي على الفقرات الظهرية وإحضار الأشعة المقطعية للمخ وتعرضها على استشاري جراحة مخ وأعصاب وعمود فقري وإن شاء الله خير إن شاء الله تبقى الحالة بتاعته كويسة وإن شاء الله يستجيب للعلاج إن شاء الله بس لازم الحاجات اللي أنا طلبتها في الحالة ديت بالنسبة للمريضة الثانية وهي مدام أمة الله اللي هي بعد ما ولدت مرتين وبينج نصفي وهي بتعاني دلوقتي من ألم شديد جدا في ظهرها لكن الألم اللي في الساقين بتاعها ألم محدود أنا طبعا المريضة ديت يعني لازم يعني أنا بفضل إن هي تعمل الأشعة اللي أنا هطلبها منها ديت عايزها تعمل أشعة رنين مغناطيسي على الفقرات القطنية والعجزية وتعمل لي أشعة عادية على الفقرات القطنية والعجزية الأشعة العادية اللي أنا بطلبها ديت عايزها بثلاث أوضاع وضع أمامي خلفي ووضع جانبي ووضع مائل وضع امامي خلفي ووضع جانبي ووضع مائل ليه انا بطلب منها الحاجات ديت هو ان شاء الله خير يعني احيانا بعض ال- السيدات بعد ما بتع- ما بتولد ببنج نصفي بتعاني الفتره من اثر الابره ديت بتعاني من الم في الظهر وبتبقى الموضوع لا يتعدى بعض الالتهابات اثر الابره ديت ولكن لازم لان الموضوع طالما مستمر كزياده في الاطمئنان وعلشان نطمن لازم نعمل الاشعاعات اللي انا طلبتها إيه، نرجع تاني للموضوع اللي كنا بنتكلم فيه احنا كنا بنتكلم في اعراض الانزلاق الغضروفي اعراض الانزلاق الغضروفي بيختلف حسب المكان بتاعه طبعا انا هبدا بالمنطقه الاكثر آه، شيوعا او اللي هي مشهوره قوي وهي الفقرات القطنيه والعجزيه معايا اتصال ناخده وبعدين نكمل آه، ابو احمد اسيوط اتفضل معايا يا فندم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اتفضل يا فندم انت على الهوا اتفضل لو سمحت يا دكتور آه، انا لي بنتي آه، كانت آه، حصل لها حادثه عربيه يعني وكذا تمام وايه المشكله؟ ايه المشكله اللي فسألتك بتعاني؟
لها حوالي ثلاث سنين يعني تمام كان عندها ن- يعني في التقارير عندها نزيف في المخ مم.
و... و... وبعدين الحمد لله شفاها ربنا الا حدث الا حدث انا مش عارف يا ريت تعلي صوتك شويه بعد اذنك نعم.
يا ريت تعلي صوتك اتفضل مش يعني مش عارفه هي لغايه الان قاعد عندها زي ما تقول آه، آه، آه، مشاكل في الاطراف الاربعه
انا مش سامع بس مش سامع قاعد حضرتك انا مش سامع حضرتك اه انا مش سامع حضرتك كويس اتصال تاني اتصال تاني اه يا ريت تعود تتصل بينا تاني لان انا حقيقه مش سامعك كويس ناخد اتصال تاني معانا ام مريم من القاهره اتفضلي يا السلام فندم عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله زي وبركاته حضرتك يا دكتور اتفضلي يا فندم علي صوتك يا ريت واتفضلي حضرتك قولي لنا يهمك.
هي لو سمحت يا دكتور انا عندي الم في رقبتي انت عمرك كم وضهري.
سنه عمرك كم سنه الاول انا عندي 29 29 مم.
اتفضلي يا فندم عندي الم في رقبتي مم.
وده طبعا مأثر على اكتافي من مم.
قدام ومن ورا وعندي العظمه اللي هي تحت الرقبه دي بالظبط يا دكتور بحس ان حد بيكسرها لي كده تمام تمام و- وفي الم برضه في ظهري تمام وبحس ب- بحاجه غريبه يعني في مفصل الكوع كده بحس ان فوقيه زي تنميل او حرقان يعني احساس غريب جدا تمام.
ومن ف- و- من بتعرفي فترة كده- تمسكي الحاجه بايدك يا فندم بتعرفي؟
ايوه الحمد لله اه مفيش اي مشكله لا لا الحمد لله تمام اتفضلي كملي يا فندم.
وعندي يا دكتور في رجلي اليمين في ال- في الركبه كده بحس فيها بحرقان والم تمام عملت تحاليل سرعه ترسيب وعملت روماتويد آه، طلع نسبة الروماتويد تقريبا 40 في تحليل فالدكتور قال لي لازم نعيد التحليل تاني في معمل تاني مم.
فالحمد لله طلعت النتيجة ما فيش فيها أي حاجة وايه التحاليل الثانيه اللي عملتيها آه، عملت هوموجين وعملت آه، نقرس والحمد عملتي لله سكر طلعت عملتي تحليل سكر اه آه، الحمد لله كويس سكر كويس تمام الالم ده بقاله قد ايه يا فندم هو رجلي تقريبا من خمس سنين الألم كان الأول في, في رجلي وبدأ يطلع في رجلي فوق وبعد كده مسك دراعي إنما الألم اللي بحس فيه في رقبتي و- وظهري والأكتاف ده تقريبا من شهرين ونص كده تمام وبيجي لك على طول يعني صبح وليل ولا في اوقات واوقات ثانيه مفيش لا مستمر بس عامة لما بقوم من الصبح يعني بكون مستريحة شوية لما ببدأ بقى أشتغل بحس بهبوط برضه و- ومن فترة كده يا دكتور من قيمة ثلاث شهور حسيت بهبوط جامد وإن أنا ما بقدرش أشتغل ما بقدرش أعمل أي حاجة تمام فطبعا رحت للدكتور وصف لي فيتامينات وقال لي دي التهابات اعصاب بسيطه وماشيين على حقن اخدت ليفابيون ووصف لي حقن تانية برضو فيتامينات تمام تمام تحت امرك هنجاوب حضرتك على سؤالك تحت ماشي.
امر حضرتك شكرا يا فندم هناخد اتصال تاني وبعدين ارجع اجاوب ام مريم آه، ام احمد من الكيسه اتفضلي يا ام احمد ام احمد الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته آه، السلام عليكم وعليكم السلام اتفضلي يا ام احمد احنا سامعين حضرتك آه، اتفضلي عمرك كام سنة وارجو ان حضرتك تقول من لنا فضلك يا بتشتكي دكتور آه، انا عندي
اتفضلي
54 سنه تمام وعندي أش... آه، عملت اشعه رنين على الفقرات العنقيه في الر- الرقبه تمام عندي فيها الم جامد بقاله فتره طويله بصراحه عمل لي الم في كتافي وعملت اشعه رنين مغناطيسي وعملت اشعه اكس راي واخدت علاج مكثف لمده اربع شهور ونص ومن لحد لما انا حسيت نفسي تعبت او زهقت من العلاج آه، وقفت العلاج طيب ال- الألم في الدراعين الاثنين الدكتور ولا قال لي أر...
اعملي موجات صوتيه
ايوه الألم في الدراعين الاثنين ولا اكتر في دراع غير التاني ام لا احمد هو في الدراعين الاثنين بس الالم بدا يعني بيخف شويه وبيرجع تمام تمام والألم ده مش شديد قوي مخليكي مش قادرة تمارسي حياتك بصورة طبيعية
لا هو الالم مش مش مش شديد قوي لكن انا عندي المشكله وقت النوم بالليل لما بصحى من النوم او باجي انام رقبتي بتوجعني كتير الرنين المغناطيسي الدكتور قال لي فيه الفراغات اللي بين الفقرات آه، غضروف.
زقزقت شويه آه.
وفيه آه، ضغط من الفقره ال- ضغط من ال- الفقره الثالثه والرابعه والفقره السادسه والسابعه تمام تمام يا فندم طب هنجاوب حضرتك يا فندم احمد هنجاوب حضرتك تحت امرك يا فندم تحت امرك آه نبدا بالحاله بتاعت ام مريم من القاهره اللي هي 29 سنه اللي بتعاني من الام شديده بالذات في رقبتها انا عايزها تعمل اشعه رنين مغناطيسي على الفقرات العنقيه وتعرض نفسها على استشاري جراحه مخ واعصاب وعمود فقري لان طبعا الالام اللي عندها بقالها فتره والام مستمر بالنسبه لام احمد آه، ام احمد هي طبعا هي عملت اشعه رنين مغناطيسي ووضحت وجود انزلاق غضروفي وهي بتاخد علاج لفتره طويله وبتقول ان هي ما بتستجيبش للعلاج دوت في الحاله ديت يعني في تشخيص موجود وفي عدم استجابه للعلاج بننصح ان هي طبعا حد لازم حد استشاري جراحه مخ واعصاب وعمود فقري يشوفك ونقدر نحكم هل الغضروف هو لوحده السبب وهل الغضروف دوت غضروف كبير وضغط على العصب بطريقه شديده لو في الحالة ديت وضغط على العصب بطريقة شديدة وفي عدم استجابة للعلاج الغضروف ده ممكن يتعمل بالطرق الحديثة اللي احنا بنتكلم عنها اللي هي بحاجات تجميلية بتتعمل من الأمام متج- ماشية مع تجاعيد الجلد ذات نفسها بنقدر نعمل فتحة صغيرة منها وندخل نجري ج- شفط للغضروف دوت ونحط مكانه غضروف صناعي أو قفص كربوني بحيث نستعيد بيه الفقرات العنقية تماما بيبقى المريض بيخرج في نفس اليوم وكأنه ما عملش حاجة وبيعود تاني لحياته الطبيعية ولكن ده في حالة واحدة بس لو واحد لازم الأول يتم الكشف عليكي يتم الأول استيضاح إن الغضروف ده كبير وضاغط بشدة على العصب وان الالام دي وان هو اللي مسبب الالام اللي انت بتعاني منها وانه لم يستجيب زي ما انت بتقولي كده للعلاج الدوائي في الحاله ديت ننقل للخطوه اللي بعد كده اللي هي الجراحه المصغره اللي انا بقول لحضرتك عليها وهي بقت بتتعمل دلوقتي بسهوله وما فيش منها اي مشاكل والمريض بيخرج في نفس اليوم او ثاني يوم يعني هي طبعا آه، موضوع الجراحات المصغره والمريض يخرج في نفس اليوم هو يمكن ده الموضوع اللي انا اصلا جاي اتكلم عليه ان شاء الله فاحنا احنا بعد ما اخلص الاعراض هدخل على طول في الطرق الحديثه انا عارف ان في ناس كتير عايزه تسمعها وتعرف عنها لكن الاعراض بتهمني علشان عايز اوصل للساده المشاهدين منها امتى بن... امتى بنلجا للتدخل لازاله الخطوف ده سؤال مهم جدا والناس كتيره جدا بلاقيهم شايلين اشعاعات وبيلفوا على عيادات كتيره علشان النقطه ديت فانا عايز اوصلها ليهم النهارده ان شاء الله احنا طبعا الاعراض بتختلف حسب مكان الغضروف يعني غضروف في الفقرات القطنية والعجزية وهي الأكثر شيوعا بيعمل لي ألام شديدة جدا في الظهر وألام في الساقين أو في ساق واحدة اللي هو الغضروف ضاغط عليها لما بيزيد الضغط على العصب وبيكبر قوي بيحصل حاجه اسمها تاثر في العصب تاثر في قوه العضلات اللي بيغذيها العصب دوت يبدا يحصل سقوط في مشط القدم ودي بنسميها العلامه الخطيره اللي لازم المريض فيها يتم يتم التدخل لشفط الغضروف ديت والتوسيع على العصب بالنسبه للفقرات العنقيه والفقرات الظهريه لا هنا الموضوع مختلف في غير الألم في حاجة تانية في الحبل الشوكي هنا بيضغط عليه الغضروف لما يبقى الغضروف كبير وضغط على الحبل الشوكي يبدأ يعمل تأثر في حركة الساقين يبدا المريض وهو ماشي يقول لك انا حاسس ان انا بجر رجليا وانا ماشي انا حاسس ان انا بسحب في الارض انا حاسس ان كان رجلي فيها اكياس رمل بجرها وانا ماشي في الفقرات العنقيه بيزيد شويه يقول لك انا حاسس ايدي ما بعرفش امسك بيها الحاجه بصوره طبيعيه في الوقت ده لا ده حاجه مهمه حاجه لازم يستشير فيها استشاري متخصص ولازم يتم عمل اشعه رنين مغناطيسي على الفقرات علشان نشوف مدى الضغط دوت ومدى حجمه قد ايه وطبعا في الحالات ديت لازم يتم التدخل علشان شفط الخطوف ايه يعني احنا يمكن من وسط الكلام اتكلمنا عن ايه الحاجات اللي بنشخص بيها الانزلاق الغضروفي يمكن انا ترددت كتير كلام بق... كلمه بقولها على طول يمكن حتى من الساده المشاهدين اللي اتصلوا بيا اللي هي عمل اشعه رنين مغناطيسي هي اشعه الرنين المغناطيسي اكثر اشعه بتوضح مدى حجم الانزلاق الغضروفي ومدى ضغطه على الانسجه العصبيه وبنقدر نحدد منه مدى حاجه المريض دوت لاجراء شفط لهذا الغضروف ولا لا في انواع تانية من الاشعاعات اشعاعات حديثه بتستخدم علشان نشوف مدى مفاصل العمود الفقري هل فيها تاثر وبمعنى اخر هل هيحتاج تانية غير حاجه تانية غير شفط الغضروف في ناس تانيين ممكن يحتاجوا تثبيت الفقرات اللي يبقى عندهم تاثر في مفاصل العمود الفقري او شرخ في الرابط ما بين مفاصل العمود الفقري في اشعه يعني هي بقى لها وقت بس دلوقتي بتتعمل بطريقه كويسه بتقدر تدينا ايضاح اكتر هي الاشعه المقطعيه ثلاثيه الابعاد بتقدر توضح لنا الرابط ما بين العم... مفاصل العمود الفقري تقدر تقول لنا لو فيها شرخ او حاجه وفي الحاله دي بيبقى محتاجين حاجه برضو نعمل فيها التحام لهذا الشرخ او تثبيت للفقرات ببعضها علشان الشرخ ده ما يؤديش الى الام شديده انا بركب برضو الموضوع ده من الحاجات المهمه لان بلاقي احيانا كتير جدا من العيانين بيعانوا من الام شديده جدا في الظهر وراحوا لدكاتره كتير ولما راحوا لدكاتره عملوا لهم اشعه رنين مغناطيسي الرنين المغناطيسي انا قلت بيوضح في الغضروف وضغطه على الانسجه العصبيه لكن الشرخ ده احيانا ما بيبانش فيه بصوره بصوره جيده علشان كده تلاقي المريض اتقال له انت ما فيش عندك حاجه وياخد ادويه وهو ما تحسنش لكن لما بنعمل له اشعه مقطعيه ثلاثيه الابعاد او اشعه عاديه باوضاع مختلفه احيانا بتبين موضوع الشرخ دوت وده حاجه تانية غير الانزلاق الغضروفي وبرده حاجه الجراحه بتاعتها حاجه بتبقى مصغره وحاجه سهله بس بيحتاج الحاجه ديت لانه من غيرها هيحس بالام شديده جدا اول ما يمشي او اول ما يتحرك هيحس بالام شديد معانا اتصال نسمعه ونرجع ام عبد الرحمن اتفضلي يا فندم آه، السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله لو وبركاته سمحت انا زوجي آه، عنده آه، حضرتك من ورا الركبه من عند باطن الرجل من ورا اه آه، ده دايما تعبان جدا وشد عليه وكشف كتير جدا وجاب علاج كتير بقاله فتره كبيره ومفيش اي نتيجه واخر دكتور قال له هات حزام الظهر ولبسه بس حضرتك برضه بياخد علاجات وبكميات كبيره مفيش اي نتيجه مفيش.
خالص بعد ما ارتاحت شويه رجعت تعبته تاني تمام آه، خ- آه، يعني في في في ظهر الركبه ولا واخد الفخذ كله اه الفخذ كله من فوق لحد تحت من فوق لحد تحت في حاجه في الساق في حاجات في الساق في السمانه من تحت هو حضرتك بياخد ولا كله في الفخذ اه كله في الفخذ من ورا تمام تمام مفيش اي الم في الظهر يا فندم لا لا مفيش اي الم في الظهر قالوا الموضوع ده بعد ما شال حاجه تقيله او وقع او حاجه ولا لوحده هو حضرتك اه شغله بالنسبه لشغله هو بيشيل تقيل وبيقف كتير بكميات آه، بفترات طويله تمام تمام خد ادويه وما تحسنش اه لا حضرتك خد كتير جدا حتى اخر دكتور قال له ممكن يكون في حاجه في ال- في العمود.
العمود الفقري تمام.
فقال له ممكن يكون ده السبب في البدايه ان هو مأثر على الرجل بس مش باين دلوقتي ع- عمل اشعاعات ولا ما عملش لا ما عملش اشعه طيب تحت امرك هنجاوب حضرتك ماشي إن شاء الله.
شكرا
بالنسبه ل- لزوج طبعا السيده ال- آه، معانا اتصال تاني ناخده حضرتك وبعدين نرجع تاني للسيده الفاضله اللي اتصلت اتفضل اتفضل يا فندم استاذ ناصر من اسكندريه اتفضل يا فندم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اتفضل يا أستاذ ناصر.
انت بقالي ثلاث سنين عامل عامل- عامل حادثه بقالي ثلاث سنين علي صوتك يا استاذ ناصر مش سامعك كويس لو سمحت بقالي ثلاث سنين عامل حادثه تمام
وعندي كدمه في النخاع الشوكي تمام في طب بتحرك رجليك ولا في مشكله في ما حركتك فيش تعريف خالص والله يا دكتور.
عملت اي جراحه او حاجه عملت مركب شرايح مثلا في ظهري اهو ومفيش اي حركه في رجليك خالص لا والله ما فيش اي حركه والله يا دكتور وبقالنا ثلاث سنين بقالي ثلاث سنين اهو
طيب تحت امرك يا استاذ ناصر هنجاوب حضرتك على سؤالك ان شاء الله ممكن اخد رقمك يا دكتور نعم يا فندم ممكن اخد رقمك ناخده من الكنترول ان شاء الله من الكنترول ان شاء الله شكرا تحت امرك آه نبدا للسيده ام عبد الرحمن اللي هي بتتصل بخصوص زوجها اللي عنده الم في الفخذ والم شديد وما تحسنش بالعلاج بالذات ان زوجها بيشيل حاجات تقيله طبعا انت لازم لازم يعمل اشعه رنين مغناطيسي على الفقرات القطنيه والعجزيه ويعرض نفسه على استشاري آه، مخ وأعصاب وجراحة عمود فقري علشان يشوف هل في حاجة ضغط على العصب ولا ده عبارة عن بس ممكن يكون التهابات في العصب أو حاجة هي اللي عاملة الحاجة ديت ياخد العلاج علشان فده لازم يعمل الأشعة اللي أنا قلتها ويعرض نفسه بالنسبة للأستاذ ناصر بالنسبة للأستاذ ناصر وهي مشكلة آه، تأثر الحبل الشوكي اللي هو بيحصل بعد الحوادث طبعا لو هتكلم عن الموضوع ده يا أستاذ ناصر هو يمكن ياخد حلقة لوحده انا هكون صادق معاك يعني يعني يعني برضو انا انا طبعا عايز اديك امل وكل حاجه ان شاء الله بس لازم اكون صادق معاك في تحليل الحاله هو طبعا اصابات الحبل الشوكي من الحاجات اللي الطب ما وصلش فيها لحد دلوقتي في راي قاطع او في عل- علاج ياخده المريض او جراحه ياخدها المريض بشكل نهائي يقض- يقض- يقضي على المشكله ديت او يرجع تاني الحبل الشوكي بتاعه لحاجته لحالته الطبيعيه لان سبحان الله يعني انسجه الجهاز العصبي هي الانسجه الوحيده التي لا تسترجع مره اخرى وعلشان كده هي التقنيات الحديثه اللي ظهرت دلوقتي بالذات في الخلايا الجذعيه والتطور فيها والدراسات اللي بتتعمل فيها بالذات في الغرب على اساس ان هم يزرعوها ويعملوا حبل شوكي جديد او مكان لو حصل تاثر في جزء معين في المخ في مركز يقدروا يستعيدوه مره اخرى دي ما زالت عليها ابحاث آه، ولكن في بعض الدراسات الحديثه عن كيفيه استعاده بعض الخلايا العصبيه نتيجه القطع في الحبل الشوكي بعض الدراسات ديت جابت نتيجة في بعض المراكز في بعض العيانين جابوا استجابة منها وبعض المرضى ما جابوش استجابة منها في طبعا اللي أكتر مريض نقدر ننصحه إن هو ي- ي- ي- ي- يقرأ عن الموضوع ده أو يروح للاستشاريين المتخصصين فيه آه، هم المرضى اللي بقالهم فترة حوالي ثلاث أو خمس سنين وعملوا عملية وما استجابوش نهائيا خالص وحركة في رجليهم تكاد تقترب من صفر بنقدر نن... يعني المريض دوت ننصحه بالناس المتخصصين في الموضوع ده وايه التقنية او ايه الحاجة اللي هم بيعملوها وهل هي... وهل الحاجة ديت هل هل فعلا هيتحسن منها ولا احتمالات انه يتحسن مثلا احتمالات ضعيفة وهو المريض اللي بيقرر في الحالة ديت فانا تحت امرك لو حضرتك عايز ترجع لي انا تحت امرك واقدر ادلك على الناس اللي هم يمكن في عندنا في مصر واحد او اتنين اللي هم متخصصين في جزئية القطع بتاع الحبل الشوكي وازاي يقدروا يعملوا ال- تقنيات معينة ل- ل- ل- لعودة ال- الح- لعودة الحياة تاني للجزء المتهتك من الحبل الشوكي ولكن حقيقة هي ال- ال- ال- حتى يعني في في الدراسات بتاعتهم والحاجة ديت لم تثبت لحد دلوقتي بنسبة 100% ولكن في جزئية من المرضى اللي هم عملوهم بدأوا يتحسنوا أقدر أنصحك بيهم ولحضرتك ال- طبعا تاخد القرار بتاعك وربنا يوفقك ويشفيك إن شاء الله آه، نقدر نرجع تاني لل- للموضوع بتاع الحلقة بتاعتنا وهي ال- الموضوع اللي أنا هتكلم عليه هو التقنيات الحديثة لعلاج مشاكل الانصراخ الغضروفي إيه هي الحاجات الحديثة اللي بنقدر فيها نزيل الغضروف اللي إحنا قلنا طبعا آه، عرفنا أعراضه وعرفنا إزاي بنشخصه وقبل ما ألجأ لها بعد إذنكم عايز أتكلم عن إمتى المريض لازم يعمل الشفط دوت وما ينفعش ما يعملوش انا بتكلم على مريض وارجو تركزوا معايا في النقطتين اللي هاخدهم دول لان هي بسط بيهم الموضوع تماما مريض عنده انزلاق غضروفي واضح في الاشعه وبياخد علاج لفتره طويله وما استجابش للعلاج يقول لك انا عندي الم شديد في رجلي وخد علاج لفتره وما استجابش للعلاج ومش قادر يمارس حياته بصوره طبيعيه مش قادر يشتغل سيده مش قادره تقوم بشغل البيت بتاعها مش قادره تروح وتيجي او تهتم باولادها في الحاله ديت احنا عايزين ن- آه، نعمل شفط للغضروف دوت النوع التاني من المريض واللي هو لازم يعمل الشفط وبسرعة وبدون انتظار هو المريض اللي حصل له تأثر في القوة حصل تأثر في حركة العضلات بمعنى عنده انزلاق في الفقرات القطنيه ادى لسقوط في مشط القدم يقول لك انا رجلي ما حملش عليها بقع وانا ماشي الشبشب بيقع من رجلي وانا ماشي ده مريض مشط رجله بدا يتاثر ده احنا دخلنا في مرحله خطوره ده لازم يعمل توسيع على العصب وازاله للخطوط او مريض تاني عنده انزلاق في الفقرات القطن العنقيه ابتدى يعمله ضعف في ايديه ضعف في رجليه واحيانا بيعمل تاثر في البول يقول لك المريض انا قبل ما اوصل الحمام بحس ان انا ب... لا ما بتحكمش في البول بتاعي لما بمشي بحس ان انا بجر رجلي وانا ماشي كده في حصل تاثر على الحبل الشوكي في تاثر في حركه العضلات هنا لازم نرفع الضغط عن ال... عن الاعصاب لازم نرفع الضغط عن الحبل الشوكي علشان ترجع تاني العضلات دي تشتغل لان لو سبناها المرحله احيانا لما بيتاخر بيبقى احيانا حتى لو عملنا الجراحه بيبقى الامل ضعيف هعيد تاني نقطتين امتى نتدخل لشفط الانزلاق الغضروفي وملخصهم في نقطتين هو مريض بيعاني من الم شديد جدا لم يستجيب للعلاج ومش قادر يمارس حياته بصوره طبيعيه او مريض عن- ابتدى يعاني من ضعف في العضلات في الفقرات القطنيه يقول لك مشط رجلي ابتدى يتاثر نطلع فوق الفقرات الظهريه او الفقرات العنقيه يبدا يقول لك انا مش حاسس ان انا رجليا مش قادر احمل عليها حاسس بتقل في رجليا حاسس ان انا بجر اكياس رمل في رجليا او مش قادر امسك الحاجه بايديا في الحاله ديت لازم نقيم الاشعاعات وفي الحاله ديت لازم تدخل اجراء شفط لل- للغضروف والتوسيع على التجمعات العصبيه او الحبل الشوكي ايه هي التقنيات الحديثه يعني ايه الاول تقنيات حديثه التقنيات الحديثه يعني بمعنى زي اي تقنيات حديثه في الطب هو ان احنا نقدر نعمل نشيل الانزلاق الغضروفي دوت ونعمل توسيع على العصب بفتحه صغيره جدا لا تتعدى واحد او اتنين سنتي واحد سنتي واهم اهم من كده معايا اتصال آه، نسمعه بعدين نرجع تاني نتكلم ام احمد اتفضلي يا ام احمد السلام عليكم يا دكتور اتفضلي يا فندم علي صوتك بس واتفضلي يا فندم ماشي ايوه يا دكتور اهلا بيك لو سمحت يا دكتور انا ممكن تعلي صوتك طبعا لي صوتك من كده تاني طيب اتفضل
ال- عندي ال- الكتف اليمين ده ألم فظيع فيه وبعد كده داخل على صدري من الناحية اليمين برضه تمام والألم فظيع في الرقبة تمام وأسفل الظهر فأنا كشفت عظام كتير كشفت عند دكتور عظام فقال لي احتكاك في الفقرات تمام والضبط النوم وكده فما نفعش ما نفعش العلاج بعد كده رحت دكتور تاني فقال لي في خشونة في الرقبة واداني علاج وما برضه ما فيش نتيجة بعد كده رحت يوم السبت ال- أول امبارح يعني فقال لي اعملي إشاعة على الفقرات الر- العنقية كده تمام عملت إشاعة وكده قال لي ما فيش ولا حاجة في الرقبة مفيش حاجه قال في لي- في الفقرات العنقيه قال لك مفيش حاجه في الفقرات العنقيه اه قال لي اعملي علاج طبيعي وكده تمام بس فما فيش نتيجة يعني قال لي يا تعمل تشيكن اب كا- على العظام كان تمام معلش هسألك سؤال هو حضرتك لما بتمسكي الحاجه في يا ايدك دكتور بتعرفي تمسكي الحاجه كويس ولا ممكن تقع من ايدك لو سمحت مش سامعة يا دكتور بتعرفي تمسكي الحاجه كويس لا انا ايدي الشمال ممكن تتعبني تمام تمام ما بتبقى فلتة تمام هنجاوب حضرتك تحت امرك اه بس الم فظيع يا دكتور في ال- انا نفسي اعرف الكتف الشمال ده الكتف اليمين الم فظيع مع ال- الناحية اللي قدام برضه في الصدر تمام تمام هنجاوب الناحية حضرتك فانا هنجاوب ح- عايزة اسمع حضرتك من ال- التلفزيون تحت امرك ماشي يا دكتور تحت أمرك. تحت ماشي يا دكتور
آه، بالنسبة لأم أحمد اللي هي بتعاني من ألم شديد جدا في كتفها وفي دراعها وعملت أشعة رنين مغناطيسي على الفقرات وقالوا إن مفيش تأثر في الأعصاب. إحنا طبعا مهم مش بس هو الانزلاق الغضروفي هو اللي يمكن يعمل تأثر في الأعصاب، لكن ممكن يبقى في تأثر في الأعصاب بعد ما خرجت من العمود الفقري، وعلشان كده أنا بنصحك يا أم أحمد تعملي لنا رسم عضلات وسرعة توصيل عصب على الدراع بتاعك، رسم عضلات وسرعة توصيل عصب على الدراع بتاعك. تاني حاجة عايزين نعمل أشعة رنين مغناطيسي على الكتف بتاعك علشان أحيانا بيبقى فيه هنا في الكتف دوت في مفصل الكتف فيه مجموعة من العضلات بتتحكم في مفصل الكتف أحيانا لما بتحصل أي مشكلة في العضلات ديت أحيانا أو أي التهاب فيها بيؤدي إلى ألم شديد جدا في الكتف وبيتناسق هذا ال- الألم مع آلام الانزلاق الغضروفي فعلشان كده عايزك تعملي أشعة على الكتف بتاعك يبقى رسم عضلات وسرعة توصيل عصب وأشعة على الكتف والأهم من الحاجتين دول إن لازم استشاري متخصص ي- يفحصك علشان يعني دايما احيانا المريض بي- بيقدر يقول الشكوى لكن لما المريض بنقدر نفحصه بنقدر نحدد الموضوع اكتر فانت حضرتك هتعملي الحاجتين دوت وحد متخصص هيبص عليك وان شاء الله تبقي كويسه يعني آه نرجع تاني يا فندم للمواضيع اللي احنا كنا بنتكلم عليها وهي انا كنت بدات اتكلم على التقنيات الحديثه او ايه هي التقنيات الحديثه علشان آه ازاله الانزلاق الغضروفي احنا اتكلمنا عن يعني ان احنا بنفتح فتحه صغيره لكن مش هي دي برضه المهم المهم ان احنا في ازاله الانزلاق الغضروفي عن طريق الميكروسكوب او عن طريق المنظار ان احنا بنحافظ على عظام العمود الفقري يعني عظام العمود الفقري كان زمان جسم ال- ال- ال- ال- العمود الفقري عباره عن جسم الفقره في ال- في ال- في الجزء الامامي من الجسم والجزء الخلفي من ورا الفقره قدام والجزء الخلفي من ورا والغضروف مع الجزء الامامي كان في العمليات القديمة أو العمليات اللي بتتعمل فتح كبير بيفتح فتحة وبيشيل الجزء الخلفي علشان يوصل للغضروف في الجزء الأمامي من الفقرة وعلشان كده كان المريض بيحس بألم شديد في ظهره لفترة طويلة واحيانا كان يقول لك ان كمان ممكن بعد فتره يبدا يرجع الغضروف او احيانا التوسيع على العصب ما يتمش بطريقه صحيحه او ان هو كمان ممكن في المستقبل كمان يحتاج تثبيت لان انت شلت جزء كبير من عظام العمود الفقري بتاعه وده اللي كان بيسبب ان الناس بتخاف من ان هي تجمل تعمل الشفط للغضروف او ازاله الغضروف ولكن مع مع الطريقه الميكروسكوبيه او طريقه المنظار لازاله الغضروف احنا بنحافظ على عظام العمود الفقري يعني احنا بندخل من فتحه صغيره بنستخدم فيها الميكروسكوب او المنظار مع جهاز تصوير حي اثناء ال- ال- الجراحه المصغره دي بنجيب جهاز تصوير حي يدلنا على المكان بالظبط عشان نفتح الفتحه الصغيره اللي هي تقريبا 1 سم او 1.5 سم بندخل من خلال المنظار أو من خلال الميكروسكوب بصورة مباشرة على الغضروف بكرر تاني أنا بحافظ على كل عظام العمود الفقري بدخل بصورة مباشرة على الغضروف نفسه أقدر أشيل الغضروف دوت وأقدر أعمل توسيع على العصب بصورة تامة بحيث إن أنا شايف العصب قدامي شايف كل التكوينات العصبية قدامي وشايف الغضروف أقدر أحدد ال- الفرق ما بينهم وأقدر أشيله تماما وأقدر أنزع أي ضغط من على العصب وفي نفس الوقت أحافظ على التكوينات العصبية والأهم من كده إن أنا حافظت على ظهر المريض أصبح ظهر المريض كما هو لم يتغير وعلشان كده في التقنيات ديت المريض بيبدأ يتحرك في نفس اليوم يعني المريض بيبدأ يتحرك ويرجع تاني لحياته الطبيعية بدون أي مشكلة خالص ديت هي الحاجات اللي عملت طفرة في جراحات العمود الفقري لأن المريض اللي من النوع دوت أنت ما بتشيلوش حاجة ما بتشيلش حاجة من جسمه علشان توصل لغضروف ده أنت بتحافظ على كل تكوينات جسمه أنت بتشيل بس الجزء اللي ضاغط أو الجزء اللي عامل مشكلة على العصب فبيقدر يرجع لحياته بصورة طبيعية في الحاجات التانية اللي نقدر نتكلم عنها اللي هم المرضى اللي بيبقى عندهم حاجة تانية غير الغضروف عندهم شرخ ما بين جسم الفقرات أو عندهم حتى كسور في العمود الفقري برضو أصبحت هناك طرق حديثة علشان تتعامل الحاجة ديت يعني أصبح أن أنت ممكن تتعامل بفتحات صغيرة من جوانب المريض ونقدر نخش باستخدام أجهزة تصوير حي معينة ونقدر ندخل أجهزة التثبيت بتاعتنا من غير ما نفتح فتحات كبيرة ميزة الحاجات ديت إن إحنا برضو بنحافظ فيها على تكوينات العمود الفقري المشاكل اللي كانت بتيجي من الحاجات بتاعه زمان هو ان انت بتفتح فتحه كبيره وبتعمل فرق بتفصل في العضلات بدرجه كبيره جدا وبتشيل جزء كبير من العظام علشان توصل للغضروف ديت اللي كان بيعمل المشكله او في حالات التثبيت ان انت بتفتح فتحات كبيره جدا علشان توصل ل- لمفاصل العمود الفقري علشان تقوم بتثبيتها من التقنيات الحديثة برضو في جراحات تثبيت العمود الفقري ان احنا بنرفع العظام اللي هي بتشكل بيتقال عليها لامينوبلاستي بنرفع العظام اللي بتشكل ضغط على التكوينات العصبية وبنشيل الأربطة اللي ضغط على الحبل الشوكي أو على ال- جذور الأعصاب وبعدين بعد كده نرجع تاني العظام بطريقة معينة ونثبتها في مكانها ب- باستخدام شرائح صغيرة بحيث ان المريض يقدر يرجع تاني لحياته وظهره يبقى ثابت كأن ظهره ما تشالش منه حاجة ولكن الشال الجزء اللي ضاغط على ال- الحبل الشوكي او على ال- جذور الاعصاب طيب في حاجة تانية عايز اقولها هل كل المرضى هيحتاجوا الشفط دوت؟ لا او الازالة بتاعت الغضروف ده لا هو النوع من المريض اللي انا اتكلمت عنه في ال في ال في ال في الفقره اللي هي بتخص امتى نعمل عمليه الشفط ولكن في مريض بيبقى بيشتكي من شكوى من الام شديده في الظهر والام شديده في الساقين ونعمل له اشعه ري طيب معانا اتصال نسمعه ونرجع تاني ام محمد من فلسطين اهلا وسهلا بيك يا فندم اتفضلي اتفضلي يا ام السلام محمد عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله اتفضلي يا انا أم انا معايا غضروف في العمود الفقري تمام.
في أو في ال- الاول وفي الثانيه في الفقره الاولى وفي الفقره الثانيه وحضرتك بتشتكي من ايه؟
اللي بعاني منها 12 سنه ايه الشكوى وبعدين بتاعتك؟
اتهش هلكيت انا ضاغط على رجلي من فوق عزراري من فوق تمام يعني تعبان تعبان تعب شديد في الم في ظهرك ولا الم في ظهرك ورجليكي؟
الم في رجلي في رجلي من فوق في زراري يعني من فوق وفي ظهري وفي جميع رجلي بعض الاحيان يعني بس بحس ان فيه انخدران تمام تمام الالم ده يا ام احمد بيجي لك وانت قاعده ولا لما تمشي؟
والله وانا ماشي وانا قاعد بحسش فيه يعني عادي لما بس تمشي طبيعي بس لما وانا ماشي بحس فيه تمام انت عمرك كام سنه؟ عمرك اه كام؟
بعدين اتقاس آه، يعني ح- قالوا لي اني بدي بدي عمليه تمام عمرك عمرك كام سنه يا ام احمد؟
وعملت ع- صوره صوره طبقيه وقالوا لي يعني في معايا ال- اه انا سامع بعدين حضرتك انا
انا سامع حضرتك اتفضلي اه
وحضرتك آه، مس... آه، اخدت علاج لفتره وما تحسنتيش؟
اخذت والله لاني انا عندي يعني تعب وعندي جوزي مسكين مريض وما بقدر اسوي عمليه وخايف يعني انها العمليه عشان جوزي مريض مقعد تمام تمام تحت اه وبعدين خايف يعني انها تعوقني عن جوزي وهيك مش مستقدره اسوي تمام تمام انت ع- انت عمرك كام سنه؟
اسمع منك يا دكتور انك تشجعني ولا شو اسوي طيب حاضر تحت امرك بس ممكن اعرف عمرك كام سنه؟
عمري 50 سنه ماشي يا فندم شكرا تحت امرك تحت امرك 50 تحت امرك تحت امرك يا ام احمد تحت امرك آه، بالنسبة لأم محمد اللي هي بتشتكي من ألم شديد في الظهر وهي عملت أشعات وقالت إن عندها انزلاق غضروفي ضاغط على ال- على التجمعات العصبية يعني هي بتنطبق عليها الكلام اللي أنا لسه بقوله من قبل شوية إن هي مريض بيعاني من ألم شديد جدا ومش قادر يمارس حياته بصورة طبيعية وأخد أدوية وأخد آه، علاجات كتيرة جدا وما ما قدرش يرجع لحالته الطبيعية لا ده لأن الغضروف ضغط على العصب بطريقه شديده واصبح مش هتقدر تتحسن نتيجه العلاج الدوائي. هي ديت ال- اللي بت- بتنطبق عليها ان هي عايزه توسيع على جسور الاعصاب او ان احنا نعمل شفط للغضروف دول. انا بنصح المريضه ط- طبعا يعني هي انت م- يعني زوجك اللي عايزه تهتم بيه واولادك ان علشان كده لازم تتعالجي لازم تتعالجي علشان تبقي كويسه لو فعلا ان احنا نبص على الاشعاعات بتاعتك لو فعلا عندك انزلاق غضروفي كبير وهو اللي مسبب الالام الشديده اللي عندك لا هو ممكن يتعامل بال- بال- بالميكروسكوب او بالمنظار نقدر نزيل الغضروف دوت ونعمل توسيع على العصب وبتقدري ترجعي لحياتك بصوره طبيعيه يعني ربنا سبحانه وتعالى خلق الطب علشان البني ادم يرجع لحياته ويقدر ي- يشتغل بصوره طبيعيه مش علشان ان البني ادم لو عمله مش هيقدر يخدم الناس اللي حواليه بالعكس احنا بنعمل الحاجه ديت عشان البني ادم يرجع تاني لحياته ويمارسها بصوره طبيعيه و- وفايده ان الحاجات اللي احنا بنتكلم عليها النهارده ليه ان احنا بنتعمل جراحات مصغره او ان احنا بنعمل من غير فتح كبير وبنحافظ على عظام العمود الفقري عشان البني ادم يرجع لحياته يشتغل يقدر يخدم اللي حواليه ده طبعا بكرر بعد ما يتم فحصك لان احنا ما بنعتمدش برضه علشان اكون صادق معاكم ما بنعتمدش مجرد ان اتقال لنا ان واحد عنده غضروف لازم يبقى لازم جراحه لا ما احنا اتفقنا في اول الحلقه بتاعتنا النهارده ان الغضروف ده مكون من جسمنا عادي مفيش منه اي مشكله ولكن المشكله لما الغضروف ده بينفجر وبيخرج بدرجه كبيره ويضغط على الاعصاب واللي يبقى لازم اي مريض لازم نفحصه الاول نتاكد ان الغضروف اللي عنده ده في حجمه في الاشعه كبير وضغط على العصب بدرجه كبيره وان هو اللي مسبب الالام بتاعته الالام الشديده دوت وانه اخذ جميع فرص العلاج الدوائي ولم يستجيب ليها في الحاله ديت يبقى احنا نعمل له الطريقه الميكروسكوبيه او طريقه المنظار علشان نشيل بيها الغضروف دوت ونوسع ونوسع ونعمل توسيع على جذور الاعصاب عشان يرجع لحياته تاني. بكرر وب stress وبشدد على نقطه انه يرجع لحياته بصوره طبيعيه مره تانيه. احنا بنعمل الحاجات ديت وبنعمل التقنيات الحديثه ديت علشان المريض يرجع لحياته ولا ما منهاش اي فايده. احنا مش م... م... لما يجي حد يكلمني يقول لي طب انا ههتم ازاي باللي حواليا زي ام احمد ام محمد او ازاي هرجع لشغلي تاني احنا بنعملها علشان تشتغل احسن وعلشان ترجع لحياتك بصوره طبيعيه احسن ديت هي فايده التقنيات الحديثه ديت ويمكن اللي ساب اثر في علاج مشاكل الغض... الانزلاق الغضروفي هو ان الفتره طويله وبالذات في مصر ان كانت الجراحات كلها بتجرى بالطريقه القديمه واللي ساب اثر برضو ع- في نفوس الناس في بعض الاوقات اثر مش صحيح هو ان التشخيص ما تمش بصوره دقيقه يعني انا لازم اتم الاول يعني حتى يمكن لاحظتم في لما حد بيتصل بيا ان انا دايما بركز في جمله اقول له اعمل الاشعه الفلانيه وخلي حد يشوفك خلي حد يشوفك ولو طلعت بتتطابق مع الاشعه وفحص والفحص بتاعك قال ان الغضروف دوت هو المسبب في الحاله دي بنلجا لل... للجراحه الميكروسكوبيه او الجراحه المصغره في اتصال معانا تقريبا ام احمد اتفضلي يا ام احمد ام احمد ايوه يا دكتور اهلا بيك اتفضلي يا انا فندم.
كنت اكلم حضرتك دلوقتي يا دكتور من اسوان اهلا بيك اتفضلي يا فندم انا الاشاعه اللي عملتها يا دكتور مش اشاعه مقطعيه اشاعه عاديه على الفقرات العنقيه تمام آه، فالالم فظيع فهو طلب مني قال لي يعني اعمل ش- تشيكن اب كامل على العظام وكذا لما انا قلت له مش جايب نتيجه وكده تمام انت حضرتك بتشتكي من ايه ايه يا دكتور بت- ايه الشكوى بتاعتك ايه الالم بتاعك عندك الم فين في الألم- رقبتك في دراعك الم في كتفي اليمين ده الم فظيع لما بتحركي كتفك مثلا بالطريقه دي بتحس بالم شديد اه لا اقدرش ارفع اه الم اه اه الم شديد ولا الالم وانت سايبه كتفك بالمنظر كده لا لا يعني؟
لا هو الالم ش... انا سايباه ولما اجي ارفع كتفي برضه الم فظيع يعني في كلتا في, في الناحيتين وانت آه، سايباه وخصوصاً كده ولما بالليل.
ترفعيه برضه بتحس فيه بالم شديد اه وبالليل جامد خالص بتحس بالم في صوابع ايدك لا كان في ايد الشمال بس الم فيه تنميل اه في ايد الشمال برضه وبتعرفي تمسكي الحاجه بايدك ولا بتقع منك لا لا بعرف امسكها تمام تمام يا ام احمد تحت بس، أمرك.
آه، إيه يا اتفضلي اتفضلي في اي حاجه تانية عايزة والالم اللي في الرقبه والم اسفل الظهر وكده تمام فانا عايز اعرف حضرتك انا اخذت آه، عنوان العياده وكده ف تحت امرك يا فندم هنقول لحضرتك تعملي ايه وتحت امرك تحت امرك يا محمد بالنسبه لام احمد طبعا يعني هي بتعاني من الم في الرقبه والم في دراعها فاحنا عايزين نعمل اشعه رنين مغناطيسي على الفقرات العنقيه لان الحاجه اللي عندنا ديت ماشيه مع الالام اللي بتبقى الام الاعصاب ليه انا سالتها على موضوع حركه كتفها لان علشان اطمن ان مفيش مشكله في العضلات بتاعه نفس الكتف لان احيانا زي ما انا قلت قبل كده بتبقى في تشابه بينها وبين اعراض الانسداخ الغضروفي واحيانا بعض ال... يعني شفنا حالات كتيره جايين من عند دكاتره وبيقولوا لنا احنا محتاجين جراحه في الفقرات العنقيه ولازم نعمل العمليه ولما ببص على الاشعه بلاقي الغضروف اللي عندهم لا يتناسق مش ماشي مع الشكوى بتاعته فلما بفحصهم بلاقي في مشكله في الكتف ذات نفسه فعضلات الكتف هو المشكله في العضلات بتاعته هي دي اللي مسببه المشكله وده دايما تقول المريض طالما هو سايب كتفه مفيش مشاكل اول ما يبدا يحرك كتفه يحس بالم شديد جدا او لما نضغط على كتفه نحس بالم شديد جدا في الحاله ديت طبعا بنعمل له اشعه رنين مغناطيسي على الكتف وبنقدر نشوف ايه المشكله في العضلات ديت وطبعا بتاخد العلاج بتاعها سواء علاج دوائي او علاج طبيعي او ممكن عمليات منظار في الكتف او حقن في الكتف ولكن بالنسبه لام احمد احنا عايزينك تعملي اشعه رنين مغناطيسي على الفقرات العنقيه وطبعا نشوفك ان شاء الله ونقرر لك الطريق المناسب ان شاء الله للعلاج بعون الله احنا عايزين نرجع تاني للكلام بتاعنا عن طرق العلاج وعن طرق التشخيص برضو مع العلاج يمكن احنا وصلنا في الكلام بتاعنا عن اننا احيانا بنشوف مرضى التشخيص بتاعهم في مشكلة دي نقطة مهمة جدا بمعنى يعني انا مثلا جاي لي مريض مثلا شفته مثلا بيشتكي من انه مش قادر يحرك لي رجليه مش قادر يمشي وفي نفس الوقت راح لدكتور عامل له اشعه رنين مغناطيسي على الفقرات القطنيه والعجزيه وطلعت فيه غضروف وقالوا انه محتاج جراحه لا طبعا احنا عندنا احنا عندنا مشاكل العمود الفقري حسب المنطقه بتاعته يعني الغضروف بتاع الفقرات القطنيه والعجزيه زي ما انا قلت يعمل الم في الظهر والم في الرجل والضعف اللي ممكن ممكن يعمله ممكن يعمل تاثر في حركه مشط الرجل ولكن ان رجليه الاثنين ما يبقاش قادر يحركهم زي ما انا قلت في اول حلقه يبقى ده عندنا مشكله فوق شويه عندنا مشكله في الفقرات العنقيه او في الفقرات الظهريه على الحبل الشوكي في ضغط على الحبل الشوكي ففي الحاله ديت لازم نحدد المشكله ديت عشان نقدر نعالجها لان احنا لو دورنا على على مشكله تانية او حاجه تانية هنعالج حاجه غلط مش هتبقى ماشيه لان انا لو عملت احيانا لناس طبيعيين اشعه ممكن الاقي غضروف متحرك من مكانه بصوره طبيعيه مفيش منه اي مشكله خالص ده تكوين جسم البني ادم لكن الغضروف اللي متحرك جامد قوي او منفجر وضاغط على الاعصاب وعامل اعراض بتتناسق مع هذا الغضروف هو ده الغضروف اللي ببدا اركز العلاج عليه اتصال تاني وارجع اكمل الموضوع بتاعي ام سامح اتفضلي يا ام سامح
السلام عليكم وعليك السلام ورحمه الله وبركاته لو سمحت اني عملت كنت اتزحلقت لو مؤاخذه في الحمام تمام فوقعت على جنب اليمين فانا كان عندي قبل كده شرخ في الفقرات القطنيه تمام من من وقعه برضو من زمان تمام فجيت رح- خدتني الاسعاف رحت الب- البتاعه دي المبره تمام مفيش دكاتره كانوا عاملين اعتصام كلهم تمام بنتني نايمه في السرير شهر رحت الدكتور براني على بال ما قدرنا نتحرك قال لي اعملي اشعه بالرنين تمام.
عملت اشعه بالرنين طلع عندي الفقر ال- مش الفقره ال- الضلوع مكتوب كده في ال- في التكرير دي 10 ودي 11 تمام آه، او التكرير بالعربي مكتوب فيه الكسر في ال- في الفقرات ال- الظهريه دي في الفقرات الظهريه ال- في الصدر تمام الصدريه اه دي الفقرات الظهريه او الصدريه اتفضلي اه الفقرة 10 و11 آه وصف لي علاجات كتير قوي خلت معدتي آه اتهرت معدتي اتهرت يعني قعدت شهرين باخد علاج تمام.
وما خفتش رحت لدكتور تاني فقال لي آه لان قال لي الفقرتين منضغطين مكسورين ومنضغطين تمام رحت لدكتور تاني طلب مني اشعه آه، مكتوب في الاشعه انا لسه ما عملتهاش على الفقره دي ثلاثة ودي ستة ودي 11 ودي ودي 12 تمام وتمزق وعندي في ال... في الاولانيه تمزق في العضلات تمام آه، ظهري ما بعرفش انام على ظهري تمام.
ما بعرفش انام على جنبي وبقالي شهرين وانا لوحدي لا ليا حد بيخدمني ولا ليا حد بيسقيني ميه لما آه، يعني بشحت الناس كده إن شاء الله.
بتصل بيهم اقول لهم ان ال- ال- البني ادم ما فيش اتقل منه مش عارفه اعمل ايه والله الف الخير.
سلام على حضرتك بس كنت عايز اسالك حضرتك رجليكي بتقدري تمشي عليها كويس ولا بتحسي رجليكي مش شايلاكي كويس لا رجليا رجليا شايلاني والحمد لله كويسه مفيش فيها مشاكل اه يعني في بيبقى الم بسيط قوي في في ورك كده بس م- ما يذكرش يعني انا ما سالتش على الالم انا بسال على الحركه حاسه رجليكي شايلاكي كويس مفيش فيها اه فعل لا قدر اه اه بالنسبه للبول يا م- يا مدام في اي مشكله يعني لا قدر لا الله ممكن لا يفلت من لا عليك البول البول عادي تمام تمام هنجاوب حضرتك تحت امرك يا ام سامح تحت ربنا يخليك تحت امرك آه، بالنسبه لام سامح إح- في اتصال تاني ام محمد ام محمد ايوه اتفضلي يا فندم ايوه اتفضلي يا ام محمد ايوه السلام عليكم وعليك السلام ورحمه الله وبركاته ازيك يا دكتور اهلا بيكي ازيك عامل ايه اتفضلي يا فندم لو سمحت انا ايدي ايدي اليمين ايدي اليمين اتفضلي
بتوجعني كده مش قادره ب- ب- بضمها كده ما ما بقدرش اقفلها كده ومن عند كتفي كده ودراعي كله كده ما بقدرش احركه كويس او ما بقدرش اشيل منه حاجه كده تقيله او حاجه كده في تنميل في الكتف بتاعك في تنميل في دراعك لا ساعات في ال في ال في الاطراف بس كده انها ما في ما فيش تنميل ما فيش تنميل واضح يعني صابع ايدك ما بتحسيش فيها بتنميل لا س- احيانا يعني ممكن يكون في الاطراف بس في الصوابع تمام تمام بتعرفي تمسكي الحاجه منها ولا الحاجه بتقع منك لا ما بقدرش اشيل الحاجه بي بي بايدي كده ما بقدرش ارفعها لو يعني لو حركت دراعك- مخده ما بقدرش ارفعها كده لو حركت دراعك في اي حركه تحسي فيه بالم شديد ايوه ايوه تمام تمام تحت اه امرك تحت امرك يا أم.
ايوه تحت امرك هنجاوب حضرتك ان شاء الله شكرا
بالنسبة للمسامح المسامح آه، عندها كسر في ال- في- أو تأثر في الفقرات الظهرية أو اسمها الثاني الفقرات الصدرية المسمى واحد دي 10 و11 واضح ان الكسر اللي عندك ما أثرش على الحبل الشوكي وده الحمد لله والشكر لله هو ما ضغطش على الحبل الشوكي ولكن إن هو مؤثر على عظام العمود الفقري وفي عدم اتزان أو عدم تماسك في عظام العمود الفقري علشان كده أنت بتحس بالألم الشديد طبعا انا بنصحك يا مسامح لازم يبص عليك استشاري متخصص في المخ والاعصاب والعمود الفقري علشان نحدد الكسر ده حجمه قد ايه في انواع معينه من الكسور لما بيبقى جسم الفقره محتفظ باكثر من 50% من جسمها ما حصلش فيه اي مشكله يعني 70% من جسم الفقره ثابت لم يتاثر في الحاله ديت بنقدر نلبس حزام بطريقه معينه وندي علاج ونتابع على المريض وفي مرضى تانيين لما يبقى جسم الفقره تاثر بدرجه اكبر درجه مثلا توصل احيانا 40% 30% 20% لا في الحاله ديت احنا عايزين نعمل تثبيت ونركب دعامه في العمود الفقري علشان ندي قوه علشان في الم- في المستقبل ما يزيدش انحناء العمود ما يحصلش انحناء في العمود الفقري ويزيد ويبدا ياثر على حركه رجليكي والحاجه الثانيه علشان نودي الام الساقين او الام الظهر بتاعك فانا بنصحك ان انت تعرضي نفسك على استشاري متخصص ويبقى معاكي اشعه الرنين المغناطيسي الاشعه اللي ممكن نحتاجها بالاضافه لكده هي اشعه اشعه عاديه على الفقرات او اشعه مقطعيه على الفقرات الظهريه ونقدر نقيم الحاله ونشوف ان شاء الله الطريقه الممثله للعلاج بتاعك بالنسبه لل برضو الموضوع اللي هو الكسر في الفقرات هو طبعا مش بس الدعامة أحيانا اللي احنا بنستخدمها يعني أحيانا الدعامة دي في السن الصغير لكن في ناس الكبار اللي هو عمرهم 60 سنة فما فوق أحيانا بيبقوا بيعانوا من هشاشة العظام هشاشة العظام ديت بتخلي العظام لينة العظام المريض هشة فمع أي وقعة بسيطة ومع أي كسر أو مع أي خبطة بسيطة يحصل كسر في العظام ديت في الحالة ديت مش هنقدر نركب الدعامات بتاعتنا اللي احنا بنستخدمها في في في المرضى اللي عندهم كسور بس عظامهم سليمة فاحنا عايزين نقوي العظام ديت فبتقويتها بتبدأ الأول ندي علاج كالسيوم علاج يقويها وبنعمل حاجه اسمها حقن اسمنتي في جسم الفقره بنخش بنخش باستخدام جهاز آه، تصوير حي اثناء الجراحه وبندخل ابره في جسم الفقره وبنحقن فيها ماده اسمنتيه بتقوي الفقره ديت وبتعيد تاني ليها اتزانها مره اخرى فبيبدا الم- ال- المريض يعود تاني لحياته بصوره طبيعيه ودي مش جراحه ولا حاجه دي بتتعمل ببنج موضعي بيستعيد منها تاني قوه الفقره قوه جسم الفقره ويودي الالام اللي موجود أنا يمكن خلاص قربت أنهي معاكم حلقتنا النهاردة أتمنى أن أنا أكون وصلت للناس بعض نماذج ل- ل- ل- ل- للطرق الحديثة اللي بنستخدمها في علاج مشكلة الانسلاخ الغضروفي وأتمنى تاني أن أنا أكون وصلت للناس إمتى إحنا بنعمل ال- ال- ال- ال- ال- ال- الطرق الحديثة دي رغم إن هي سهلة ورغم إن المريض بيرجع تاني لحياته بصورة طبيعية وبيمشي في نفس اليوم لكن برضه ما بنعملهاش إلا المريض اللي محتاجها وهو المريض اللي هو اللي انا قلت عليهم اللي عنده الم شديد جدا ما بيستجيبش للعلاج او عنده ضعف في عضلات ايديه او رجليه. إيه الحاجه اللي عايز اختم معاكم الحلقه النهارده هي نصيحتين. نصيحه ان اي مريض بيعاني من الام شديده في الظهر او في رجليه او في ايديه او في ضعف في ايديه ورجليه انه يعرض نفسه على استشاري متخصص في العمود الفقري دي نقطه مهمه ان الاستشاري المتخصص هو اللي يقدر يحدد لي ايه السبب بالظبط والمشكله جايه من ايه بالظبط مش كل انزلاق غضروفي هو السبب الطريقه الحاجه الثانيه النصيحه الثانيه ان لو وجد هذا الانزلاق الغضروفي اللي مسبب مشكله كبيره ومسبب الم شديد او مسبب ضعف في العضلات ما تخافوش مع الطرق الحديثه ديت ومع طريقه المنظار او الميكروسكوب وجهاز التصوير الحي اللي بقى موجود في العمليات والحاجات دي كلها اصبحت الحاجه ديت بتتعمل بتتعمل بسهولة والمريض بيخرج في نفس اليوم الحاجة الأخيرة وهي الوقاية خير من العلاج احنا اتكلمنا كل دوت على العلاج واتكلمنا عن مشكلة لكن الحاجة الأخيرة وهي الكلمة اللي بنقولها دايما الوقاية خير من العلاج ما نشيلش الحاجات التقيلة إيه لازم يعني الع- العقل السليم في الجسم السليم والرسول صلى الله عليه وسلم دا- كان بيقول لنا دايما عن موضوع نحن قوم لا نأكل حتى نجوع إذا أكلنا لا نشبع ده معناه إيه؟ ما هو معناه ده كل الرجيم وال diet control وال- وال- والحاجات الحديثة اللي بتتعمل عن التغذية ما هو كده هي موجودة في الحديث دوت لأن التخن والبني آدم لما بيوصل حجمه لأحجام كبيرة أو وزنه بيزيد بالعقل بيزيد الضغط على العمود الفقري وبيزيد الضغط على الغضروف وبيبدأ بيبدأ الظهر بتاع البني آدم والعمود الفقري ما بيقدرش يشيله مع الوزن الشديد دوت فلما يتعرض لأي وقعة أو أي حاجة بتؤدي للأعراض أكتر تاني حاجة مش بس علشان الغضروف ده في حاجات كتيرة جدا البني آدم آه، آه، مشاكل الشرايين وتصلب الشرايين ومشاكل القلب ومشاكل الدورة الدمو- الدموية المخية كل ده بتعود مع الناس اللي بتاكل بطريقة غير صحيحة وكل ده يمكن ملخصه في الحديث دوت نحن قوم لا نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا لا نشبع الحاجة اللي برضو بركز عليها إن إحنا ممارسة الحياة بطريقة صحيحة أنا دلوقتي يعني ع- يمكن في أول الحلقة شرحت إز- لما أشيلش الحاجات التقيلة ولو حتى اضطريت أشيل حاجة بشيلها إزاي بحمل على مفاصل رجليا ما حملش على مفاصل العمود الفقري لأن مفاصل العمود الفقري تقيلة فهتضغط على الغضروف أكتر فيؤدي ذلك ذلك للانزلاق الغضروفي كل الحاجات النصايح اللي في اللي انا قلتها ديت علشان نتجنب منها المشاكل اللي بدات تبقى كتيره جدا في المجتمع بتاعتنا وبتؤدي لمشاكل الانصراف الغضروفي النصيحة الأخيرة يمكن برضو عايز أقولها برضو قبل ما أختم الحلقة بتاعت النهاردة هو م- مشاكل كسور العمود علشان مشاكل كسور العمود الفقري يمكن احنا من أكتر البلاد في العالم اللي عندنا نسبة حدوث فيها ودي يمكن لها علاقة مباشرة بنسبة الحوادث والحوادث الطرق بتاعتنا أنا بنصح أي حد ربط حزام الأمان وعدم القيادة بسرعة كبيرة جدا لأن الحاجات ديت مشكلة الكسور في العمود الفقري ومشكلة التأف- التأثر على الحبل الشوكي من الحاجات اللي أحيانا العلاج بتاعها بيبقى صعب يعني بيبقى صعب وفي بعض الأوقات إحنا زي ما في مريض اتصل لسه قدامنا خطوات ولسه قدامنا أبحاث علشان نوصل للعلاج بتاعتها وحتى مع الأبحاث ديت في ناس بتتحسن وفي ناس تانية ما بتتحسنش فالحاجات ديت لازم ناخد بالنا منها يعني هتعود مش بس علينا احنا هتعود على مجتمعنا بالخير إن شاء الله إيه، اتمنى ان انا اكون وصلت لكم النهارده ال- الغرض من الموضوع اللي انا جاي علشانه واتمنى ان انا اكون وصلت لكم يعني ايه التقنيات الحديثه ويعني ايه ان واحد ممكن يعمل الحاجه ديت يعمل الشفط دوت ويقدر يخرج في نفس اليوم ويقدر يعيش حياته بصوره طبيعيه اتمنى ان انا اكون قلت ل- وصلت لكم بصوره واضحه ان احنا بنعمل الحاجات الحديثه ديت علشان الواحد يرجع لحياته بصوره طبيعيه مش علشان ينام في السرير ولا علشان ما يقدرش ياخد باله من اللي حواليه لا احنا بنعملها علشان البني ادم يرجع لحياته بصوره طبيعيه ويخلي باله من اللي حواليه ويرجع لشغله ولا ما كانش فيه هناك قيمه للتقنيات الحديثه ديت أه بشكركم واتمنى ان انا اشوفكم في القريب العاجل ان شاء الله ونشوفكم على خير في حلقه من برنامج عياده الرحمه ان شاء الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
الصحة كنز لا يفنى